قل هذه سبيلي أدعو إلى الله
المنتجات الألوان احكم واشوف بالعقل يا إنسان أصناف كتير مالية المكان فيها اللي من صنع الشيطان وفي ايدك انت الاختيار والدنيا أكبر امتحان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي وحشتوني من امبارح ربنا يجمعنا وإياكم في الدنيا على طاعته وفي الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه الحقيقة النهاردة عايزين نقاطع منتج المنتج ده في نظري هو أخطر منتج وأكتر منتج انتشر في هذا الزمان بكل أسف ولا حول ولا قوة إلا بالله المنتج ده بيسموه فاكهة المجالس قول لي اوعى تكون قصدك على الغيبة هو الغيبة بعينه قول لي لا معلش أنا هقاطع كل المنتجات إلا ده بالذات ده حبيب قلبي ما أقدرش أقعد قاعدة من غيره معلش استغنى عنه لأنه ممكن يضيع عليك حاجات كتيرة جدا وممكن يدمر حسناتك ويدمر حتى علاقاتك بالناس والحب اللي بينك وبين الناس كله يروح بسبب فاكهة المجالس تعالوا نشوف الأول يا جماعة خطورة اللسان اللسان ده خطير جدا عضو خطير جدا احنا ممكن ما نكونش واخدين بالنا منه النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبل ذلك الرب العلي جل وعلا يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ويقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت يعمل كده ايه مغلق للتحسينات وقال صلى الله عليه وسلم حينما سئل اي المسلمين افضل قال من سلم المسلمون من لسانه ويده وقال صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه اضمن له الجنه فامر اللسان امر خطير جدا وفوق ده كله خطورة الكلمة الكلمة خطيرة قال صلى الله عليه وسلم إن الرجل خد بالك وركز معايا إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها, لها بالا ي- يعني يرفعه الله عز وجل بها في الجنة سبعين خريفا وفي رواية يكتب الله لا عز وجل له بها رضوانه إلى يوم القيامة والعكس بقى وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في جهنم سبعين خريفا وفي رواية يكتب الله عز وجل عليه بها سخطه إلى يوم القيامة ولذلك سيدنا معاذ بن جبل لما النبي عليه السلام بيتكلم معاه فسيدنا معاذ بي- بي- النبي عليه السلام قال أوا ألا أولا أخبرك بملاك ذلك كله لما ذكر له الجهاد والصلاة والعبادة و- قال قل يا رسول الله أو أخبرني يا رسول الله قال أمسك عليك هذا لسانك قال أو أن لمؤاخذون بما تتكلم به ألسنتنا يا رسول الله هو احنا هنتحاسب على الكلام اللي بيخرج من لساننا قال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم يبقى الموضوع خطير ولذلك الجوارح كلها كلها تزل وتخضع للسان كل يوم مين اللي بيقول كده حبيبك صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال الحبيب المصطفى إن الأعضاء كلها إذا أصبح الإنسان أو إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء تكفر اللسان يعني إيه تكفر؟ يعني تخضع وتذل للسان تقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا الله ده موضوع خطير بقى طب يلا بقى قول لنا بقى موضوع بقى يعني هو الغيبة دي إيه معناها إيه أصلا ولا إيه هي الغيبة الغيبة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأل الصحابة أتدرون ما الغيبة قالوا الله ورسوله أعلم قال الغيبة ذكرك أخاك بما يكره ان انت تقول حاجه في اخوك او تقولي حاجه في اختك حاجه هي تكره تسمعها منك تقوليها فين في الغيبه من وراها فقال واحد من الصحابه يا رسول الله ارايت ان كان في اخي ما اقول هو بخيل وانا بقول انه بخيل هو آه، يعني آه، ج- يعني مثلا مش كويس وانا بقول مش كويس يعني انا ما بقولش حاجه جديده قال ان كان فيه ما تقول فقد اغتبته وان لم يكن فيه ما تقول فقد بهته يعني قلت فيه البهتان الله ده في شبهه كبيره قوي يعني بعض الناس يقول ايه والله العظيم ده هو كده اصلا انا بقول ان هو كذاب هو فعلا كذاب انا بقول ان هو بخيل وهو بخيل ومستعد اواجهه بالكلام ده كله اقول له اخويا وحبيبي لو انت مستعد تواجهه بالكلام الكلام ده كله ومش هتقوله من وراه يبقى انتقلت من وزر الغيبة إلى وزر أذية المسلم فإن قلت الكلام ده من ورا ظهره تبقى اغتبته ولو قلته في وشه تبقى أذيته يبقى في الحالتين مفيش داعي إن كان أخوك عنده عيب روح صلح عيبه وذكره بالله وقول له يا أخي العزيز أنا نفسي تكون أحسن إنسان في الدنيا لأن أنت أخويا المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا النبي صلى المولى عز وجل يقول إنما المؤمنون إخوة إحنا إخوة وجسد واحد يا جماعة ربنا يجمعنا وإياكم في الخير دائما فأنت لما يكون عند أخوك عيب صلح عيب أخوك أنت مرايته إنما ما تروحش تغتابه وتذكره بالسوء في أي مكان طب الغيبة ممكن تكون بإيه باللسان فقط لا باللسان وبالعين وبالإشارة ممكن واحد معدي فتشاور عليه انه قصير يبقى اغتبته آه، ممكن تشاور بعينيك كده بنظرة احتقار تبقى اغتبته وهو مش شايفك ممكن تقول كلمة في في في حقه وهو مش موجود تبقى برضه اغتبته يبقى الغيبة تكون باللسان وتكون بالعين وتكون أيضا بالإشارة قول لي طب يعني هل موضوع الغيبة ده خطير خطير جدا جدا طب الله يبارك فيك يعني نور لنا كده الموضوع وعرفنا أكتر إيه اللي ممكن يحصل لنا لو اغتبنا الناس اسمع لقول المولى عز وجل ولا يغتب بعضكم بعضا خد بالك أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا الله حبيبنا صلى الله عليه وسلم يعني حذرنا من الغيبة أشد أنواع التحذير اسمع بقى الأحاديث التي وردت في التحذير من الغيبة اللي هي فاكهة المجالس اللي بالبلد كده بصراحة خلينا نتكلم بجد مفيش قعدة في الدنيا بتحلو إلا لما نجيب سيرة فلان وعلان وإن لما نجيب سيرة- سيرة فلانة و- وترتانة زي ما بيقولوا يعني ما اعرفش ايه ترتانة المهم يعني ايه فدايما كتير ايه يعني الناس لما بيقعدوا مع بعض ي- يعني يحبوا قوي قوي ان هم يعني يقعدوا يجيبوا سيرة الناس ويقضوا وقتهم كله في فاكهة المجالس اسمع لكلام حبيبك بس بعد ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم بقى عايزين نقاطع منتج الغيبة اسمع لكلام النبي يقول صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم فإنه من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته فضحه الله عز وجل ولو في جوف بيتي يا خبر أبيض موضوع خطير أنت عمال بتغتاب الناس وبتتتبع عوراتهم وعمال تفشي أسرارهم وتقول عنهم كلام مش كويس المولى عز وجل يتتبع عورة من تتبع عورة مسلم ولو تتبع الله عورة مسلم فضحه الله ولو في جوف بيته اسمع الحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم لما عرج بي في ليلة الإسراء والمعراج رأيت أناسا لهم أظفار ضوافر من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين يغتابون المسلمين أو هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم لا ده في حديث مرعب كمان أكتر تخيل واحد في القبر عذاب القبر بالنسبة له من الغيبة انه يمسك ان يبقى ليه ضوافر من نحاس يفضل يقطع في وشه وصدره الى قيام الساعة لا في عذاب تاني كمان هيبقى يوم القيامة ايه هو النبي صلى الله عليه وسلم قال كما آه، كما رواها او أو اوردها الامام ابن حجر باسناد حسن ان الحديث عند ابي يعلى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكل لحم اخيه في الدنيا قرب له يوم القيامه خد بالك يعني اللي يغتاب اخوه المسلم في الدنيا يقرب له نفس الجسد يوم القيامه فيقال كله ميتا كما اكلته حيا اللي هيحصل ايه قال النبي صلى الله عليه وسلم فياكله ويكلح ويصيح يعني إيه يكلح هياكل اخوه ميت يوم القيامه ويكلح يكلح يعني الكلوح هو نزول الشفه السفلى الى منتصف الصدر وصعود الشفه العليا الى منتصف الراس يبقى شفايفه عامله كده ويكلح ويصيح ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين لسه الاحاديث ثانيه عن جابر بن عبد الله قال كنا مع رسول الله يا بختهم كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ففاحت ريح أو ففاحت ريحة منتنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما هذا قلنا الله ورسوله أعلم قال هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين ريح الذين يغتابون المؤمنين كانت تفيح وت- وت- وتتظهر في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بل وفي الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح وأصله في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر أمام قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير بلى إنه كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من بولي أو لا يستنزه من بولي وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة دي رواية البخاري ومسلم رواية أحمد أما أحدهما فكان يعذب في البول وأما الآخر فيعذب في الغيبة يبقى من أسباب عذاب القبر يا جماعة ال ال ال ال عدم الاستتار من البول أو عدم الاستنزاه من البول والغيبة والنميمة دي من أعظم أسباب عذاب القبر اسمع للحديث الأخير دوت قال صلى الله عليه وآله وسلم الربا 72 بابا خد بالك الأحاديث اللي بقولها كلها ما بين الصحيح والحسن بس أنا عشان الوقت ضايق يعني الربا 72 بابا 72 باب من أبواب الربا أدناها أقل حاجة فيها مثل أن يأتي الرجل أمة يا الله وإن أربى الربا أشد أنواع الربا استطالة الرجل في عرض أخيه لا والله الحديث ده عايز يتقال تاني بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم الربا 72 بابا أدناها مثل أن يأتي الرجل أمة وإن أربى الربا أن ي- استطالة رجل في عرض أخيه أخويا وحبيبي عرض المسلم ما هوش مشاع ان انت تقعد تخوض في اعراض الناس وان انت تقعدي تخوضي في اعراض الناس اخويا وحبيبي اختي الفاضله من ضمن مقاصد الشريعه الخمسه حفظ العرض ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام كما في الصحيحين كما عند مسلم لما وقف في خطبه الوداع عن- في في مي- في يوم- في يوم النحر في منى لما قال إن الله إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت؟ يبقى إذن كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه تعال نشوف بقية الكلام عن فاكهة المجالس ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع فوق الرفوف المنت المنتجات الهوان احكم واشوف بالعقل يا انسان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخويا وحبيبي أختي الفاضلة بدل ما نخلي مجالسنا في الغيبة والنميمة والقيل والقال بالله عليكم أبوس إيديكم عطروا لسانكم بذكر الله اقعد استغفر ربنا اقعدوا اقروا قرآن مع بعض اتعلموا أحكام التجويد بالله عليكم اقعدوا تكلموا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في سيرة الصحابة عطروا مجالسكم بذكر الله وبذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عشان المجلس ده ما يكونش حصر عليكم يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من قوم جلسوا مجلسا يم- لم يذكروا الله عز وجل فيه ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترة يعني حسرة يوم القيامة اوعى تضيع وقتك وعمرك في القيل والقال هتستفيد ايه هتجلب العداوات وتضيع حسناتك وتضيع وقتك وتضيع دينك ليه خلي لسانك كله مشغول بذكر الله سبحانه وتعالى اخويا وحبيبي اكيد حضرتك عايز تعرف ايه عقوبة المغتاب في الدنيا وفي القبر وفي الاخره تعال نعرفهم بعد ما تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم اول حاجه في الدنيا شوف المغتاب هيعاقب بايه هيعاقب بنقيض القصد هو قاعد مع الناس عايز يغتاب ده ويغتاب ده عشان الناس تحب يقولوا دمه خفيف ويجيب لنا اخبار كويسه فيبوء بغضب من الله وغضب من الناس الناس تكرهه وقبل ذلك الله عز وجل يبغضه سبحان الله فوق ده كله يا جماعه إن الله إذا أبغض عبدا نادى يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه فيبغضه جبريل وثم يقول لملائكة السماء يا ملائكة السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه فتبغضه ملائكة السماء ثم تلقى له البغضاء في الأرض يعيش المغتاب في هم وقدر ليه؟ طول ما هو قاعد مرعوب هو اغتاب فلان وجاب سيرة فلان وج- وهي جابت سيرة فلانة فخايفين ان حد يوصل اللي قاله للناس ديت فبالتالي قاعد في هم وقدر طب وليه ما نذكر الناس بالخير او نسكت من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت عقبة بن عامر يسأل النبي يقول له يا رسول الله من نجا كيف ننجو يقول صلى الله عليه وسلم أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك طيب تعال نشوف عقوبة المغتاب في القبر إيه اللي هيحصل له لسه ذاكرين الحديث إنهما لا يعذبان وما يعذبان في الكبير فأما أحدهما فيعذب في البول وأما الآخر فيعذب في الغيبة ولذلك سيدنا قتادة قال حدثنا أن عذاب القبر ثلاثة أثلاث ثلث من البول وثلث من الغيبة وثلث من النميمة يعني ثلاث أث- ال- ال- عذاب القبر بسبب ثلاث حاجات اللي هم إيه البول اللي هو الإنسان لا يستبرئ من بوله ولا يستنزه من بوله والغيبة والنميمة طيب تعال نشوف عذاب المغتاب في الآخرة إيه اللي هيحصل له؟ هيحصل له ثلاث حاجات أول حاجة كما أسلفنا في الحديث الذي ذكرناه من قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل لحم أخيه في الدنيا اللي يغتاب أخوه في الدنيا قرب له يوم القيامة بس ميتا خد بالك فيقال كله ميتا كما أكلته حيا دي صورة حقيقية هتحصل يوم القيامة يا مسلمين تخيل حضرتك اخوك اللي عمال بتغتابه هو هو نفسه هيقرب اليك يوم القيامه ميت بين ايديك هيقول لك كله فياكله ويكلح شفايفه تطلع فوق والتانية تنزل تحت ويصيح ويفضل يصرخ ده أول عقوبة في الآخرة العقوبة التانية يشهد عليه لسانه يوم القيامة قال جل وعلا يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون اللسان يقول أيوة يا ربي أنا اغتبت فلان واغتبت فلان وقذفت فلانة ونميت بين فلان وفلان وعملت كذا وكذبت وقلت كذا هيشهد عليك لسانك يوم القيامة وهتبقى فضيحة ربنا يا رب يعافيك يا أخويا وحبيبي من هذه الفضيحة تالت حاجة ودي من أسوأ الأشياء إن تيجي يوم القيامة تلاقي صيام رمضان والحج اللي أنت حجيته والزكاة اللي دفعتها والصلاة اللي صليتها والعبادة اللي عملتها وكل دي واخدها بحسنات يعني انت كنت مخلص لله وكنت متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالدليل ان الاعمال قبلت وخدت عليها حسنات وتيجي تلاقي جبال من الحسنات والحسنات كلها تتوزع على اللي انت اغتبتهم تتوزع في قعداتك الحلوة في فاكهة المجالس لما اغتبت فلان ولما اغتبت فلانة وجبت سيرة فلانة وقلت فلانة اتجوزت وفلانة اتطلقت وفلانة قصيرة وفلانة تخينة وفلانة وفلانة وضيعت وقتكم في الغيبة عياذا بالله تتوزع حسنات ايه الدليل على كده حديث رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة اتدرون من المفلس قال المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار قال المفلس من امتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج أعمال حلوة إيه؟ ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار تخيل حضرتك كان ممكن ربنا يعامل العبد ده بالماينس يعني يجي يوم القيامة هو عمل حسنات مثلا قد إيه؟ مليون حسنة واغتاب الناس ب 500 ألف حس- سيئة فيجي يوم القيامة يلاقي 500 ألف حسنة وخلاص لكن لا الحسرة ان هو يجي يوم القيامة يلاقي الحسنات كلها كاملة وتطير قدام عينيه يجي فلان يقول له انت اغتبتني هات حسنات وفلان انت قذفتني هات حسنات وفلان انت ضربتني هات حسنات وفلان انت خدت بالي فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار في مشكلة بقى الناس مش واخدة بالها منها عارف إيه يا أخويا وحبيبي إن المغتاب والمستمع وزرهم زي بعض إيه ده أول مرة أسمع الكلام ده يعني أنا لو اغتبت واحد اللي بيسمعني وأنا بغتاب بياخد نفس الوزر نفس الوزر بالملي كربون هي نفس النسخة تخيل إيه الدليل على كده في حديث ماعز بن مالك الأسلمي لما آه، رجم آه، ب- بسبب الوقوع في الزنا فإذا بأحد الصحابة هو يسير بجوار النبي صلى الله عليه وسلم يقول أما أما وجدت هذا الرجل الذي ما وسعته نفسه أو ما دعته نفسه حتى رجم رجم الكلب النبي سمع الكلمة و- وسكت شويتين قال أين فلان وفلان فقالوا نحن يا رسول الله احنا احنا اللي فقال كلا من جيفة هذا الحمار إنما معدي فلقى جيفة حمار أعزكم الله فقال كلا من جيفة هذا الحمار فقالوا غفر الله لك يا رسول الله ومن يأكل من جيفة الحمار قال ما أكلتما أكلتما مع إن اللي اتكلم واحد ما أكلتما أو ما نلتما من عرض أخيكما آنفا أشد عند الله عز وجل من أكلكما من هذا الحمار يا الله يبقى اذا النبي عليه الصلاه والسلام جعل المتكلم بالغيبه بنفس وزر المستمع اخويا وحبيبي اختي الفاضله في الشهر الكريم يا يا رب اعت- رقبنا من النار واجعلنا من اهل الجنه يا رب العالمين لما حد يجي يقول لك فلان بيقول قول له الله يبارك فيك غفر الله لنا وله والله ما علمت عليه الا خير الله يبارك فيك بلاش ما تسمعنيش غيبه ما تقوليش حاجه في حق حد الله يبارك فيك ما تركبناش وزر خدت بالك المغتاب بنفس الم... نفس الم- المستمع ياخد نفس وزر المغتاب طيب ايه المطلوب مني المطلوب مني ان انا لو لقيت حد هيغتاب حد اذكره بالله اقول له بالله عليك بلاش سيره الناس طيب ما رضيش يسمع كلامي ابعد عن المجلس ده خالص ولا تجلس في مكان يغتاب فيه مسلم ابدا خد بالك لكن النبي حضك على حاجه كمان اجمل من كل ده قال لك ايه ان انت لما تقعد في مجلس وتلاقي حد بيغتاب اخ ليك مسلم رد عن عرض أخيك ورد عن غيبة أخيك قال صلى الله عليه وسلم من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة الله الله الله على الأجر الجميل أنا أس- أسمع واحد بيشتم في أخ ليا أول ما أسمعه بيتكلم أقول له لا يا أخي والله ما علمت عليه إلا خيرا لو قال إنه بخير أقول له لا ده إنسان كريم لو قال إنه كذاب أقول له لا ده إنسان صادق لو قال كذا أقول عكسها وأدافع عن عرض أخي المسلم حتى لا أقع في هذا الوزر كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم طيب تعالوا نشوف حال السلف مع الغيبة كان حد فيهم ممكن أن هو يحاول يقع في الغيبة قليل جدا جدا وكان بيتوب إلى الله ويتحلل من المظلمة على طول في ساعتها قال بعضهم أدركت السلف وهم لا يرون العبادة في الصيام ولا في الصلاة ولا في الزكاة وإنما يرون العبادة في الكف عن أعراض الناس قال عمر بن الخطاب عليكم بذكر الله فإنه شفاء وإياكم وذكر الناس فإنه داء قال عمرو بن العاص لما مر على بغل ميت أعزكم الله قال لبعض أصحابه لأن يأكل الرجل من هذا أي هذا البغل الميت حتى يملأ بطنه منه خير له من أن يأكل من لحم أخيه المسلم الحسن البصري يقول والله لا الغيبة أسرع في دين الرجل من الأكلة في الجسد ان الغيبه بتاكل من دين الرجل وتاكل من حسناته وتاكل من محبه الناس ليه وتاكل من محبه ربنا ليه سبحانه وتعالى ولذلك لما رجل في يوم من الايام اغتاب الحسن البصري فالحسن البصري راح بعت له طبق فيه تمر ورطب فقال انت اغتبتني واهديت الي حسناتي فما وجدت لك ز- جزاء اعظم من ان ارسل اليك هذه الرطب وفي يوم من الايام ابراهيم بن الادهم ابن ابراهيم بن ادهم رحمه الله رحمه واسعه عزم بعض الناس عنده على الاكل فاول ما جلسوا لسه هياكلوا قعدوا يجيبوا في سيره واحد فتبسم ابراهيم وقال ان من كان قبلكم كانوا يبداون بالخبز قبل اللحم وانتم بداتم باللحم قبل الخبز يعني عاملين بتاكلوا في لحوم المسلمين من حولكم وفي يوم من الأيام قال أحدهم أحد السلف والله ما تكلمت بكلمة منذ أربعين سنة إلا وأعددت لها جوابا بين يدي الله سبحانه وتعالى وقال أحد العلماء حينما جلس فوجد شابا يغتاب رجلا من المسلمين قال له يا أخي هل غزوت الترك؟ قال لا قال هل غزوت الفرس؟ قال لا قال هل غزوت الروم؟ قال لا قال سبحان الله سلم منك الترك والفرس والروم ولم يسلم منك أخوك المسلم أخي وحبيبي بالله عليك اوعى اوعى اوعى تجلس في اي مجلس وتغتاب الناس او تسمع حد بيغتاب حد فاكهه المجالس عايزين نقطعها من النهارده لا غيبه مش هنجيب سيره حد مش هنضحي عارف عايز اقول لك كلمه صغيره قبل ما انهي اللقاء ده لو كان في حد في الدنيا ممكن اغتابه انا عن نفسي هغتاب ام وابويا لان اغلى الناس عندي ام وابويا وانا لما بغتاب حد بديله حسناتي هديه وضحت المساله اوعى تدي حسناتك هديه لحد الناس غاليين عندك لدرجه ان انت بتديهم حسناتك اخوي وحبيبي ابعد عن الغيبه قاطعوا هذا المنتج الغيبه اسال الله عز وجل ان ينزهنا جميعا من الغيبه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم احبكم في الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
مش كل شيء فانك بيلمع من ذهب قرب وجرب وانت هتشوف العجب ما تقولش ليه وازاي حصل اصل الشيطان من غير كسل يمزج ما بين سم وعسل ويبان في قلبك واللسان فوق الرفوف المنتجات الهوان احكم واشوف بالعقل يا انسان الدنيا سوق وانت وانا نبقى الزبون صح صح وفوق شيل الرماد من على العيون الامر مش محتاج سكات قضى معانا المنتجات وتوب واندم على اللي فات من قبل